أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا في المسند بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه يفتح فيه أبواب الجنة ويغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم شهر مبارك شهر تتنزل فيه الرحمات شهر أنزل فيه القرآن شهر العتق من النيران شهر تكفير الذنوب شهر تضاعف فيه الأعمال وتصفد فيه الشياطين هو غنيمة المؤمن ونقمة للفاجر شهر ينادي عليك يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر عشان كده عايزينه رمضان مختلف عايزين السنة دي ندخل رمضان بقلب مختلف ونسأل الله عز وجل أن يمن علينا بقلب جديد يوحده ويحبه ويعرفه عايزين نخرج من رمضان السنة دي منتصرين على أنفسنا الأمارة منتصرين في معركتنا مع الشيطان جت الفرصة علشان كل واحد مننا يغير من نفسه عايزين ندوء حلاوة الإيمان فكل واحد مننا يبطل المعاصي اللي قطع بينه وبين ربنا يوصل لمرحلة حبب إليه الإيمان وزينه في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان كفانا غفلة كفانا كسل كفانا ملل كفانا عجز يلا بينا رمضان السنة دي حاجة تانية إن شاء الله رمضان السنة دي هيبقى أحلى رمضان في حياتنا تعالوا نشوف تجربة واحد من الشباب السنة اللي فاتت بيحكي عن أثر رمضان عليه وإزاي كان رمضان أحلى لحظات في حياته بيقول كانت البداية قبل رمضان اللي فات بست شهور كنت بدأت أعرف طريق ربنا والحمد لله السنة اللي فاتت كنت اتخرجت من الجامعة كنت مستني رمضان بفارغ الصبر ده أول رمضان بعد ما قربت من ربنا والحمد لله إن في نفس الوقت كنت بقيت متفرغ وخلصت جامعتي بيقول والدي كان محافظ على الصلاة لكن في البيت ويعني ممكن ساعات تلاقيه يروح المسجد بس يعني قليل جدا لما كان بيعمل الحكاية دي والدتي نفس الأمر كانت تحافظ على الصلاة في وقتها بس ما كانوش منتظمين في صلاة الفجر لما ربنا سبحانه وتعالى من عليا وتاب عليا بدأت أحافظ على صلاة الفجر وبدأوا هم كمان يصحوا معايا ويصلوا الفجر في وقته بيقول سبحان الله من غير مقدمات بدأوا يعرفوا طريق الالتزام من غير ما أنا أدعوهم لهذا الأمر كنت بقفل على نفسي أوضتي وأبدأ أمسك مصحفي وأقرأ شوية من القرآن لقيتهم بدأوا يعملوا زي مقرأة كده لوحدهم قاعدين في الصالة هما الاثنين برضو بدأوا يشاركوني ويقرأوا من القرآن وفي يوم من الأيام جاني حبيبي رمضان وابتدت قصة حياتي من جديد الحبيب اللي كنت مستنيه الشهر اللي اصحابي بدأوا يقولوا لي انت ما تعرفش يعني ايه رمضان ويعني ايه حلاوة الايمان في رمضان انا عمري ما حسيت قبل كده بالمعاني دي كانت اول ليلة من ليالي رمضان يوم الوقفة كنت بزور خالاتي وكانت الرؤية لم تظهر بعد وبعد ما زرتهم وانا راجع سمعت بعض المساجد صلاة التراويح بدأوا يصلوا حسيت ان انا عايز اعيط الاخوة كانوا قالوا لي ان صلاة التراويح بتبقى حاجة تانية خالص في الخشوع بيقول فاول ما وصلت جريت على المسجد دخلت المسجد لقيت صوت الامام في منتهى الجمال والله كأنها اول مرة ادخل فيها المسجد دخلت للصلاة مش عارف امتى دخلت مش عارف قعدت قد ايه ولا عارف امتى خرجت والله العظيم كانت دنيا تانية خالص دنيا عمري ما عرفتها إلا في الليلة دي شعور غريب غريب بكل المقاييس لأول مرة أعيط كده لأول مرة في حياتي أعرف كده ربنا الليلة دي بس عرفت فيها يعني ايه رمضان عرفت يعني ايه تقرب من ربنا من ساعتها بدأت حياتي تتغير والله مر عليا رمضان وكأنه ألف ليلة وليلة حياة عمري ما كنت أحلم بيها أقسم بالله عمري ما شفت طعم جميل زي كده انا كنت بقسم وقتي بان انا كنت بصحى قبل صلاة الظهر اروح بدري لمسجد بعيد اصلي فيه وما كانتش بتفوتني تكبيرة الاحرام كنت بطول في السنن اصل حبيت الصلاة قوي في رمضان كانت كل صلاة من الصلوات الخمس اخصص ليها مسجد معين كنت بعد صلاة الظهر أقرأ شوية قرآن وبعد كده أمسك أي كتاب في الدين أراجع فيه أي معنى من المعاني العصر كنت صليه في مسجد هادي لأني كنت بحب صلاة العصر بهدوءها وبعد العصر نفس الحال كنت أقرأ القرآن وأقرأ في أي كتاب من الكتب المغرب كنت بصليه في مسجد قريب علشان ألحق أرجع بسرعة وافطر وبعد الفطار أسمع أنا ووالدتي درس البعض الدعاء أما بالنسبة لصلاة العشاء والتراويح فكنت أصليها في مسجد بعيد ما حدش يعرفني فيه كنت والله أدخل لصلاة التراويح اللي الشيخ كان يقرأ فيها بجزء كامل ومش عايز إنها تنتهي أبدا كنت بحس في كل ليلة ان انا بسبح في بحر من الجمال والخيال ابكي من خشية ربنا كان صوت الشيخ بحس ان القرآن من صوته بيجري وينساب في عروقي زي الدم بالظبط دنيا غير الدنيا عالم مليء بالطمأنينة كان ملك الموت خلفي والله أمامي والرسول يرقبني أما بعد صلاة التراويح فكنت بشوف درس من الدروس اللي عندي على الكمبيوتر مع والدي ووالدتي وأقرأ القرآن وبعدين أنام بدري واصحى قبل الفجر بساعتين أصلي وردي من التهجد وأدعو في الثلث الأخير وبعدين أتسحر وقبل الفجر بتلت ساعة أجلس على سريري واطفي النور وسبح واستغفر ربي والله كنت بشعر بمتعة ما بعدها متعة كنت بحس إن مرمي في حضن دافي وحنانا من لدنا هو ده يا جماعة حلاوة الإيمان هو ده المعنى اللي احنا محتاجين نحسه السنة دي في رمضان بيقول بعدين كنت اروح اصلي الفجر في مسجد بعيد واجلس حتى الشروق علشان تكتب لي ثواب الحجة والعمرة التامة التامة واقعد اتعلم تجويد على شيخ في المسجد وبعد الشروق كنت اروح اقرأ في شيء من تفسير القرآن وبعد كده أنام واستيقظ ويمتدي اليوم من تاني بيقول والله حصل لي موقف عجيب جدا أول يوم جيت أفطر أذان المغرب أذن خدت التمر وقلت لوالدي ووالدتي اسمحوا لي أنا عايز أصلي المغرب في المسجد مش عايز أضيع جماعة في رمضان لقيتهم زعلوا شوية خدت بعضي ونزلت صليت المغرب وطلعت فطرت لوحدي تاني يوم عملت نفس الحكاية ببص جنبي لقيت والدي بيصلي معايا المغرب طلعت لقيت والدتي لسه مخلصة صلاة المغرب بعد ما كانت حطت الفطار شوفوا الأسرة الجميلة وهو ما عملش حاجة هو كده بصلاح المؤمن ينصلح له جميع أحواله وربنا سبحانه وتعالى إذا أصلح العبد ما بينه وبينه أصلح ما بينه وبين الناس بيقول عشان كده رمضان اللي فات كان أحلى رمضان في حياتي تعالوا السنة دي يبقى رمضان أحلى رمضان في حياتنا عايز أقول لكم على شوية حاجات حصلت في رمضان واحنا نستفيد منها معاني السنة دي اول حاجة تعرفوا حدث في رمضان انه رفع سيدنا عيسى الى السماء في رمضان انا بقى كمان عايزك يرفع ذكرك في رمضان عايز يرفع اسمك عند ربك في رمضان فيثنى عليك في الملأ الأعلى زي ما سيدنا عيسى رفع إليه وكرمه ربه وشرفه احنا كمان محتاجين ربنا سبحانه وتعالى يرفعنا ويعلي ذكرنا في رمضان السنة دي اقول لكم على وصفة تعملوها علشان خاطر يرفع ذكركم في رمضان السنة دي خد الواجب العملي ده بسرعة قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وصححه الألباني أكثر من السجود فإنه ليس من مسلم يسجد لله تعالى سجدة إلا رفعه الله بها درجة في الجنة سجدة بدرجة في الجنة إيه رأيك في الموضوع ده ناوي تصلي قد إيه وتسجد له قد ايه في رمضان اسجد واقترب وانت ساجد كده في كل ركعة نافلة وفريضة قل له قربت قربت منك يا سيدي هتقبلني عندك يا سيدي ويا مولاي يا رب يا رب يا كريم يا عظيم يا حي يا قيوم من علي يا مولاي يا قريب بالقرب من قرب له خلي المسافات بينك وبينه تقرب أكتر عشان يرفعك عنده أعلى فتبقى في جواره ويبقى منزلتك فوق في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عايزك عشان ترفع درجتك في الجنة كثر من الخطى إلى المسجد مش النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط ارفع نفسك فوق افتكر ان رمضان زمن الرفعة رمضان زمن السمو عند ربك افتكر المعنى ده قولها بينك وبين نفسك الحق قبل ما تترفع في ناس بيترفعوا وبتزداد منزلتهم عند ربنا سبحانه وتعالى وفي حاجات برضه بترفع في زماننا ده زمن الفتن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعا وقال أول ما يرفع من الناس الأمانة أنا عايزك تلحق دول قبل ما يترفعوا عايزك أنت اللي تقوم بالمعنى ده الخشوع نتعلم في رمضان الدرس الجميل ده الخشوع والخضوع لله جل وعلا بالذات بقى في صلاة التراويح وانت قاعد بتصلي والقرآن تفتح له قلبك عشان يدخل يطهر قلبك من كل المعاني اللي بتحول بينك وبين ربنا عايزين المعاني دي الجميلة دي حتى يرفع ذكرك عند ربك اقول لك على حاجة كمان ترفع ذكرك وهي مناسبة قوي لموضوع رمضان القرآن قال صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن بصوا الآية دي ربنا يقول إيه نزل به الروح الأمين فين على قلبك أيوة أنا عايز المعنى ده عشان يبقى أحلى رمضان في حياتي عايز ينزل القرآن على قلبي يبقى ربيع قلبي يبقى النهر اللي أنا بتروي منه يغسلني من خطاياي ويشفي صدري من كل الآفات وفي نفس الوقت يستودع في قلبي حبه يستودع في قلبي الإيمان به أنا عايز المعنى ده يا جماعة السنة دي نترجمه عملي القرآن السنة دي حاجة تانية وردك من القرآن السنة دي شيء آخر مش مهم هتقرا قد ايه المهم هيوصل قلبك ايه عايزك تجمع ما بين الأمرين إن القرآن تقرأ وتزود في القراية بنية ايه الاستشفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين مش احنا في أوله رحمة انا عايزك تشتغل جامد قوي في الاول بقى علشان خاطر ايه الرحمة تنزل على القلب وفي نفس الوقت يشفى قلبك من الحاجات اللي احنا مش عارفين اللي قطع بينه وبين ربنا مش شغال ليه بتعجز ليه بتكسل ساعات ليه بتبقى مش قادر على العمل ليه عارف الخير ومش قادر ليه سيبك دلوقتي من التشخيص سيبك ايه السبب هو القرآن يدخل يشفي صدرك من غير ما تعرف ايه المشكلة اصلا عشان كده عايزين نزود ورد القراية السنة دي عايزك تحط في نياتك من دلوقتي كم ختمة هتختم ختمة ختمة في اول عشرين وختمة في العشر الاواخر هتختم كل اسبوع هتختم قد ايه وفي نفس الوقت كشكلنا معانا آيات استوقفتني وفي لحظة التراويح هو دي بقى لحظة التدبر والتفكر وكأنك في خلوة مع ربنا وربنا بيكلمك خلاص انسى اللي جنبك وانسى الدنيا باللي فيها واسمع الكلام وافتح له قلبك وافتكر الآية اللي قلت لك عليها نزل به الروح الأمين على قلبك تبقى حاسسها كده قولها كده الآيات رددها صلي تهجد ولو بركعتين خفاف وبآية وعدها كتير كتير قل له مرة واثنين وثلاثة واربعة بالذات الآيات اللي فيها الدعاء واللي فيها الرجاء قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم قلها تاني سمعها لقلبك تاني مفيش يأس اوعى تيأس اوعى تعجز يأس ليه إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون هتمل إن الله لا يمل حتى تمل حاسب إن المعاصي والذنوب لن تغفر ده شهر المغفرة دي اللحظة اللي كلنا مستنيينها ربك غفور رحيم تواب عفو يحب العفو لو جالك الشيطان لو نفسك الأمارة قالت لك انت مش بتاع سكة ربنا انت عملت ذنوب متلتلة انت كذا انت كذا قل لها وقل له ليه يا رب غفور يحب أن يغفر لو لم تذنبوا لجاء الله عز وجل بقوم يذنبون حتى يغفر لهم لو أتيتني بقراب الأرض ذنوب ومعاصي وسيئات لأتيتك بقرابها مغفرة كل ده ما بتحبوش كل ده مش هتقطع نفسك عشانه السنة دي في رمضان لازم نعمل كده يا شباب السنة دي رمضان حاجة تانية كفاية أنا بقالي سنتين بقول والله زمننا دلوقتي زمن تمحيص تمحيص يعني ربنا بيغربل الناس يا حلو يا وحش اللي في النص ما بقاش خلطوا عملا صالحا واخر سيئا تبص تشوف ناس كانوا معاك ضاعوا خالص وانتكسوا الوحش ضاع واللي كان ماشي وصادق ومخلص بيتقدم وبيمشي فعشان كده السنة دي اوعى ترضى اوعى ترضى انك تبقى في حزب الشيطان في الخاسرين في من قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد احنا بنقول عايزين نقرب عايزين نقرب من الرب القريب النبي بيقول بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له فيه هيتغفر لي إن شاء الله بإذن الله هيغفر أنا لي رب غفور لن يتركني هكذا أنا أحسن الظن به كل العوائق اللي تحول بينك وبين الشغل السنة دي في رمضان هتتبدد مفيش عجز لأني مستمد القوة من رب القوي مفيش إحساس بالتثبيط لأني توكلت عليه ورميت بحملي كله على سيدي ومولاي السنة دي المعاني دي هنهجرها خلاص اتعلمنا دروس كتير كتير قوي عدى علينا رمضان ورمضان ورمضان شعرنا السنة دي هيتغير كل مرة هتفكر نفسك بالشعار ده لن يلدغ من جحر مرتين شعارك السنة دي كده السنة دي لن تلدغ مرة أخرى هي دي العزيمة اللي أنا عايزك تدخل بيها على رمضان فيرفع ذكرك عند الرحيم الرحمن في رمضان كانت بدر يوم 17 رمضان من السنة الثانية من الهجرة وأنا عايز رمضان السنة دي يبقى أحلى رمضان في حياتي يبقى بدر عمرك بدر حياتك في بدر نكص الشيطان على عقبيه لما رأى الملائكة تنزل وهزم حزب الشيطان أنا عايز معركتك السنة دي مع إبليس يا شيخ الشياطين متسلسلة آه متسلسلة بس ساعات الكبير برضو يشتغل شوية يجي عليك من هنا ولا من هنا الصغيرين دول يعني كل واحد مربوط إنما الباقي بعض الناس قالوا كده فعلا إن إبليس ما بيبقاش مربوط أو على الأقل هو مصفد بس قاعد برضه يرمي في الوساوس من بعيد لبعيد ما انت بتشوف الناس تايهة وضايعة واللي قاعد قدام المسلسلات والفوازير ولا ما بقاش فيه فوازير خلاص الحاجات دي يعني وقاعد سايب طريق الرحمن ده ايه اخباره برضه لسه في واحد شغال هو بتاعه صغير كده بس شغال له تمام يعني المهم عايزك السنة دي تنتصر في معركتك مع الشيطان واحد من الشباب بيقول للأسف أنا مشيت فترة طويلة قوي من عمري بعيد عن ربنا نسيت ربنا والدنيا لعبت بيا وغرتني وربنا يعني وعدني بشلة أنس من تراث خاص دول بقى ما كانش نافع معاهم أي حاجة كله متقفل تقول له نروح نصلي يقول لك صلاة ايه يا عم هي شوية حركات كده تعملها وخلاص لا ما ينفعش تقول له نصوم يقول لك يا عم الواحد محتاج يعيش بعدين يعني هي العملية عذاب يعني يقعد يجوع طول ال- النهار والجو صيف وبتاع فبحبحها عن نفسك حبتين تجيب له شمال تجيب له يمين ما عندوش ده يعني انس فبيقول في ليلة من الليالي انا لا انا داري انا اخر احنا فين ولا بتاع ببص لقيت الناس عربيات قد كده قدام الجامع بقول لهم ايه النظام هو في حاجة حفلة النهاردة ولا ايه النظام يعني نخش الجامع قالوا له لا ابدا بكرة رمضان بس ايه ده بكرة رمضان بس كده بيقول الكلمة سبحان الله صدمتني رمضان ولا انا داري دخلت المسجد وقلبي ارتعش رعشة معرفش ما بقتش متمالك نفسي حسيت بحاجة غريبة بتشدني للمسجد جريت ودخلت المسجد وشد انتباهي وانا داخل دعاء دخول المسجد قلته وبعد كده بصيت لقيت شيخ اللي كان بيأذن فرحت له قلت له يا شيخ انا عايز اقول لك قصتي انا عملت كل حاجة انا ضيعت الدنيا انا كذا انا كذا انا كذا فبيقول الشيخ راح مبتسم في وشي وقال لي قوم اتوضى وتعالى لي ويوم قمت اتوضيت ودخلت صليت معاهم العشاء وصليت التراويح والشيخ راح واخدني بعد الصلاة وبدأ يعلمني حاجة حاجة بدأ يقول لي بقى امسك مصحف وابتدي ان احنا في زمن جميل ده شهر القرآن خدني حاجة حاجة وسلمة سلمة سبحان الله كان ده أول يوم في حياتي أول يوم أحس إن أنا فعلا بني آدم وإن أنا فعلا إنسان من جديد مشيت الأيام والشيخ بيرعاني وعدى رمضان وشهر ورا شهر وإذا بعد عام أفتح الجرنان ألاقي اسمي وصورتي ومكتوب تحتيها حصل على جائزة ختم القرآن حفظا وتجويدا بعد سنة رمضان ده كان ايه وبعديها بسنة كان خاتم لكتاب ربنا ليه انت حاسس ان انت ما تنفعش يمكن تبقى لحظة صدق لحظة صدق واحدة السنة دي تبلغك منزلة عمرك ما كنت تحلم بيها بدر شعار المؤمنين تعرفوا كان ايه كانوا يهتفوا يقولوا ايه احد احد هتاف بلال كان هتاف اهل الايمان في بدر احد احد وهو ده شعارنا برضه واهتفنا في رمضان هو واحد ما في في القلب غير ربك هو واحد هدفك واحد قصدك واحد للاحد الواحد كلنا على طريق واحد إلى الرب الواحد هنتعلم درس التوحيد في رمضان السنة دي الشغل الزوجة العيال الدراسة المنصب الجاه انسى شيل مفيش في قلبك غيره أحد أحد أحد أحد تهجم عليك الحاجات دي تروح بينك وبين نفسك هاتف الهتاف ده أحد أحد ينفع نشتغل الشغلانة دي تيجي معانا السنة دي في بدر وقف عمير بن الحمام يقول يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض الجنة بجد عرضها السماوات والأرض الجنة هتبقى بالساعة دي هتبقى عظيمة قد كده قال نعم قال بخن بخن يا ايه الحلاوة دي ايه الجمال ده بخن بخن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملك على أن تقول بخن بخن قال والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها نفسي أدخل الجنة نفسي أبقى في الفردوس الأعلى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فإنك من أهلها فكان يمسك بتمرات فألقاها وقال لئن حييت حتى آكل ثمراتي وثمراتي هذه إنها لحياة طويلة أنا عايزك كده شعارك كده علو الهمة كده لسه هتقعد وتخطط وتشتغل وإن شاء الله على العشرة الأواخر نبقى بقى نشتغل ونبقى نعتكف ونبقى نعمل شغل جامد قوي قوي قوي انسى انسى إنها لحياة طويلة قدامك الجنة وانت في سباق للجنة هو المعنى كده في يوم بدر استغاث المؤمنون بربهم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم والسنة دي رمضان هيبقى أحلى رمضان في حياتنا وهنستغيث بربنا كل ما نحس إن إحنا مش قادرين ننفذ الواجبات ونقوم بحق ربنا ينفع السنة دي تبقى الهمة كده هنستغيث يوم ما تحس إن أنت تعبان اصرخ له إنك بين إيديه استغف به في يوم بدر استشهد حارثة ابن سراقة الحديث في البخاري أن حارثة ابن سراقة أصيب يوم بدر فجاءت أمه إلى النبي فقالت يا رسول الله قد عرفت منزلة حارثة مني فإن يكن في الجنة أصبر وأحتسب قال ويحك أو جنة واحدة هي انت عارف انه هيخش جنة هي جنة واحدة إنها جنان كثيرة وإنه في جنة الفردوس ينفع يبقى رمضان بدر حياتك السنة دي طيب أقول لك على حاجة لازم واجب عملي على طول عايزين الفردوس الأعلى بنخطط على الفردوس الأعلى هي الخطة شغالة على كده خطتك إيه الفردوس الأعلى العتق من النار مش بس عايزين الفردوس قول لي يا عم الشيخ بالراحة عليا أي حاجة في الجنة على طول كده ده احنا لسه بتوع ذنوب ومعاصي ولسه مش عارفين نخلص منها اقول لك قال صلى الله عليه وسلم والحديث رواه البخاري اذا سألتم الله فسلوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تتفجر أنهار الجنة كل ليلة وانت بتفطر يا رب أعتق رقبتي من النار وبلغني الفردوس الأعلى يا رب أعتق رقابنا من النار وبلغنا الفردوس الأعلى في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في رمضان ولد الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة يا شباب ما نفسكوش تبقوا في رفقة سيدة شباب أهل الجنة طب نعمل إيه عايزين قلوبنا تتولد من جديد الحسن والحسين ولدا في رمضان وإحنا كمان هنتولد في رمضان إحنا يا شباب هنتولد ولادة جديدة في رمضان قلت لكم قبل كده أحد الشباب كان جالي في عيد الأضحى الماضي وحكى لي قصته وقصته كانت سيئة إلى أبعد حد عاش بيقول لي عشر سنين ضياع كل الذنوب اللي تعرفها عملتها كوباية المية بتاعتي هي كاس الخمر بيتي للأسف هو بيوت الدعارة كان شخص سيء إلى أبعد حد بيقول في لحظة من اللحظات عربيتي اتقلبت وقفت وأنا في الصحراء أبص في السماء أقول له هو أنت هتاخدها مني هجيب غيرها الشخص اللي كان بيقول كده بيقول قبل رمضان اللي فات حصلت له مشكلة معينة كده فوقته فبقى يقول بقيت أصحى والله العظيم من نومي ودمعتي على خدي وأقول له هو أنت رحيم كده هو الحنان عندك كده هو أنت بتحبني كده أنا ما كنتش أعرفك خالص أنا كنت أستحق كل عقاب وأنا بعيد عنك يا رب بيقول لي والله اللحظة دي أنا فيها اتولدت من جديد وأنا ساعتها قلت له أبشر أنا قدام إنسان ولد من جديد أول يوم في حياته كان أول يوم في توبته وإحنا السنة دي محتاجين نتولد من جديد فعشان كده كل سد بينك وبين ربنا لازم يتهد انت مقصر في ايه صلاة الفجر صلواتك لسه مفيش فايدة برضو البنات لسه الخواطر لسه ذنوب الشهوات لسه مش عارفين يا أخوات نلتزم بالحجاب الشرعي اللي ربنا يحبك بيه إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر الفرصة جت علشان كل واحد بينه وبين ربنا يجدد التوبة يصلح من أحواله لازم السنة دي يبقى رمضان حاجة تانية قلب جديد فأحلى رمضان في حياتي في رمضان نزلت براءة أمنا عائشة من حادثة الإفك لأن الغزوة التي خرجوا فيها كانت في شعبان وهي قالت والحديث في صحيح البخاري إنها مكثت شهر فالحادثة حصلت في رمضان والبراءة نزلت من السماء في رمضان وأنا عايزك السنة دي براءتك تنزل في رمضان براءة من الشرك براءة من النفاق براءة من النار أقول لك على شغل عملي أنت عارف من صلى لله أربعين يوما عايزين عشرة أيام أهو من شعبان وثلاثين يوم من رمضان علشان ما اضمنكش في العيد فخليك كويس خلينا دلوقتي شغالين كده 10 ايام في شعبان و30 في رمضان ان شاء الله او خليهم بس 11 يوم ولا حاجه لحسن يطلع رمضان 29 برضه تبقى العمليه هتطير مننا ما انا عارف اول ما يجي ليله العيد يا ليله العيد بقى انساني فدلوقتي عايزين نخطط من دلوقتي علشان نخلص ايه موضوع ال 40 يوم من صلى لله 40 يوما يدرك التكبيره الاولى يصلي في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان براءة من النار في حاجة أحلى من كده وانت في زمن العتق وكمان مأكد بقى على المعنى بعمل يبقى إن شاء الله إن شاء الله هتكتب السنة دي من عتقاء النار عمل عظيم اهو والنفاق مش انت كل شوية تقول لي يا شيخ انا مقلب ومذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء ويوم في المسجد ويوم تلاقيني في حتة تانية والكلام ده خلاص يا عم براءة من النفاق عايز أحلى من كده خد التالتة بقى براءة من الشرك تعمل ايه قلناها زمان لما كنا بنتكلم في 24 ساعة مع النبي هتبقى ايه هي بقى براءة من الشرك كل يوم قبل ما تنام آخر حاجة تعملها تقرأ سورة قل يا أيها الكافرون قال صلى الله عليه وسلم اقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك والحديث رواه أبو داود بإسناد حسن طيب يبقى رمضان هيبقى زمن البراءة في رمضان فتحت مكة وأنا عايزك يتفتح لك باب التوبة على مصراعيه في رمضان ده اسمعوا الحديث ده النبي صلى الله عليه وسلم الحديث رواه البخاري في التاريخ الكبير وإسناده صحيح قال فتح الله بابا للتوبة من المغرب الباب فين ناحية غروب الشمس عرضه مسيرة سبعين عاما الله أكبر لو تجري بفرسك خليها بعربيتك خليها يا عم بأسرع طيارة نفاثة اجري بيها سبعين سنة تقطع كام مليون مليون ولا مليار المليار من الكيلومترات باب التوبة مفتوح على مصراعيه هكذا لا يغلق حتى تطلع الشمس من نحوه فعشان كده اتفتح لك باب التوبة وعايز يتفتح لك باب الجنة يا باغي الخير أقبل قد فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار عايزين نتفق على برنامجنا اليومي خلال رمضان السنة دي إن شاء الله أول حاجة قلنا كذا شعار شعار منهم لأرين الله ما أصنع لن يسبقني إلى الله أحد وقلنا كمان هنقول السنة دي لن ألدغ من جحر مرتين وعايزك بقى الكلمة دي ترددها كتير بينك وبين نفسي المرة دي لأ يعني ايه جيت انت تعمل نفس اللي كنت بتعمله كل سنة فجيت برضه تفتح التلفزيون ونتابع برضه ومفيش مشاكل والواحد يروح عن نفسه روحوا عن أنفسكم ساعة وساعة يعني الأمور تمشي تروح قايل لنفسك المرة دي لأ مش كل مرة بقى يضيع مننا رمضان في الكلام الفاضي ده خلاص كل شيء كان بيوقف رجليك ويتقل رجليك في الطريق كل ما تيجي المرة دي لأ خلاص تبنى المرة دي لأ كفاية كده تحدى كل العوائق اللي قدامك قلنا ذنوب لها رب تواب العادات هنستعين بالله ولن نعجز الفتن اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن كل يوم هتدعي اللهم سلمني إلى رمضان وسلم لي رمضان وتسلمه مني متقبلا هتجدد التوبة انسى الماضي تماما تماما طب يا شيخ ما هو الذنوب بتيجي على بالي انسى ما هي الذنوب دي هتعاقب عليها انسى سيغفر إن شاء الله ويمحى من سجلك هتبقى سجلات بيضاء لكي لا تأسوا على ما فاتكم انت الذنب انت شخص جديد فأحلى رمضان في حياتك حدد هدفك واعزم على تحقيق نياتك فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم أغششك أكتر حاجة تجيب بيها شغل في رمضان سيبك انت من شغل الايه الكلام المحفوظ الصيام والقيام وتلاوة القرآن والمعاني دي أكيد لازم نشتغل بس أكتر حاجة تجيب بيها إنك تتاجر بنيتك التجارة بالنية عارفين حديث إنما الدنيا لأربعة نفر أنت لو معكش فلوس وعايز تقول والله العظيم ده أنا لو كان معايا مليون جنيه أنا كنت فطرت مئة ألف واحد اتكتبت لك يا جميل بس بشرط إن نيتك تبقى صادقة خالصة لوجه الله بس لو جم المليون جنيه هتعمل ايه هتبقى مشكلة تانية دي خلينا فعلا نتاجر بنوايانا قال الله في الحديث القدسي الحديث صحيح مسلم إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة تحدث بس يعني واخد بالك وانت قاعد كده تقول والله ده لو كان فيا ركب كنت وقفت زي الناس دي ولو كان عندي رجلين كنت صليت انا من العشاء لغاية الفجر بس غلبان وضعيف ويا دوبك هو الجزء اللي بنعرف نصلي بيه ماشي اشتغل بس وقول واشتغل بنيتك انا بسهلها عليك خالص اهو اذا تحدث عبدي بان يعمل حسنه قلت لو والله ما كنتش الشغل ده بشتغل ولا حاجة أنا كنت مليته بقراءة القرآن وكنت ختمت القرآن زي الإمام الشافعي ختمتين في اليوم اشتغل بقى أي حاجة ما أنت يعني حاجة كده يعني فماشي إذا تحدث عبدي يبقى أنت كل يوم ختمتين زي الشافعي وصلي زي سيدنا عثمان بالقرآن كله كل ده أنت بتحدث بيه نفسك وبتشتغل يا رب لولا يعني الظروف مش مهيئة يعني للأمور دي كلها أنا كنت أكيد يعني سداد في القصة دي إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعملها فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالها هنحدد نوايا واحد عدد ختمات ختم القرآن هتختم قد ايه ختمة زود وخليك جرعة خليهم ختمتين ختمة في أول عشرين يبقى جزء ونص وختمة في العشرة الأواخر ده الحد الأدنى ماشي أدي أول حاجة تاني حاجة نيتك أن تتوب من جميع الذنوب ظاهرها وباطنها اللي انت لغاية دلوقتي مش عارف تخلص منها حتى ولو وقعت في الذنب جدد توبتك في الحال النية الثالثة انك السنة دي التزامك يبقى التزام حقيقي التزام بمعنى الكلمة تلتزم بطاعة الرحمن تبقى أخ بقى حقيقي يعني تبقى راجل ملتزم بجد بلاش الشغل اللي هو عارفينه ده اللي هو أخ منك أخ يعني يعني بلاش منه ده فعايزين التزام بجد النية الرابعة انك تكسب اكبر قدر من الحسنات الشهر ده الشهر بتضاعف فيه الاعمال احنا قلنا بتضاعف بشرف الزمان وشرف المكان وشرف الشخص اطلع اعمل لك عمره في رمضان كمان تبقى ما فيش بعد كده زمان ومكان وربنا يجعلك من عباده الصالحين المتقين تقص كل حاجه يا جماعه يا رب بلغنا عمره رمضان ان شاء الله فادي واحد كتر من حسناتك اهم حاجات ان عملك يتعداك عشان كده موضوع تفطير الصائمين مهم قوي موضوع الدعوه في رمضان مهم قوي توزع شرايط وكتب وتنشر الخير علشان خاطر تكون سبب تاخد من حسنات غيرك انت بتختم ختمه وتخلي عشرة يختموا بقوا 11 فاهم انت اشتغل الشغل ده ركز في المعاني دي ما تبقاش بس في خاصة نفسك بس برضه اجمع ما بين الامرين يعني لازم يكون ليك وقت خلوه ما تحرقش نفسك ما تبقاش انت شغال شمعة للناس وانت تضيع لا فعايزين نعمل حقيبة الدعوة اللي هي بيسموها تهاد وتحاب دي بيحطوا فيها كتيب ومطوية وشريط وسواك وحاجات كده بحيث ان انت تهادي بيها اي حد في المسجد وانت بتصلي مع التراويح علشان خاطر ندخل السرور على قلب المسلم ونبقى فيها معنى الأخوة الإيمانية ومعنى جميل أوي شارك في مشروع إفطار صائم شنطة رمضان يا جماعة السنة دي أنا بقول الناس شتاء ومدارس ورمضان فعشان كده لازم نبقى ايد واحدة ما ينفعش في ناس كتير جدا يعني هتضل وتغفل وهتأخذهم الدنيا بسبب شدة وضيق العيش فعشان كده عايزين نركز مع بعض ايدينا في ايدين بعض علشان خاطر نخفف على الناس ما هم فيه في نفس الوقت عايزين انك تصحح من اخلاقك البر حسن الخلق انا ما اتكلمتش لغايه دلوقتي لا صيام ولا قيام ولا حاجه انا بجيب لك الحاجات التانية وعلى اساس الحاجات دي احنا حفظناها بس الحاجات التانية اللي انت مش واخد بالك منها النبي قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه منزلة الصائم القائم يعني انت راجل بتصوم رمضان وبتقيم الليل وواحد تاني بابتسامة حلوة يبتسمها في وش واحد ويكون سبب في تأليف قلبه ياخد كل الشغل ده بحسن خلقك فعشان كده يا جماعة عايزين نركز على المعاني دي الإيثار تؤثر واحد على نفسك معاني الوفاء معاني التراحم معاني أخلاق جميلة محتاجين نحييها في رمضان السنة دي طيب لو احنا هنمشي بقى كده البرنامج تعالوا من قبل الفجر هتصحى قبل الفجر مثلا بساعة صاحبنا كان بيصحى قبلها بساعتين قول احنا قبلها بساعة هتقوم تتهجد لك نص ساعة وتتسحر وتقعد تستغفر ربنا سبحانه وتعالى وبالأسحار هم يستغفرون لغاية ما يأتي وقت أذان الفجر لما يؤذن الفجر ما تنساش تردد الأذان وبعديها تقوم تصلي ركعتي الفجر هما خير من الدنيا وما فيها والسنة ان انت تروح نايم مضطجع يعني تصلي ركعتين في البيت وبعد كده تروح مضطجع على شقك الأيمن تنام كده نومة خفيفة أوي دقيقة دقيقتين وبعد كده تبتدي تتأهب بقى للصلاة الفجر وانت خارج احتسب ايه من خرج إلى صلاة فريضة كان كأجر حجة عد معايا بقى ده الشغل كتير قوي كتير قوي قوي ادي واحد حجة وانت رايح تصلي الفجر جميل ومن صلى البردين دخل الجنة فانوي كده انها تكون سبب ان انت تدخل الجنة ان شاء الله بصلاة الفجر دي واللي يصلي الفجر في جماعة فهو في ذمة الله يبقى انت في حفظ ورعاية وربنا يحفظ عليك سمعك وبصرك علشان النهار يمشي صح تصلي الفجر وبعد أن تؤدي هذه الصلاة تبتدي تشرع في أذكار دبر الصلاة وبالذات بقى لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير في رواية قلت لكم عليها عايزين نعملها في رمضان المرة دي مش عشرة مية اعملها مرة يوم مرة كده وانت قاعد لسه على هيئة الصلاة تقولها كم مرة مئة مرة لم يأتي أحد بأفضل مما جئت به في هذا اليوم إلا رجل زاد عليك بعد كده تبتدي في أذكار الايه الصباح واهتم لي قوي بالاذكار بتاعه الحفظ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم وهكذا اذكار الحفظ والرعايه وبالذات بقى المعوذات وسائر الاذكار معاك لازم في جيبك كتاب زي حسن المسلم ولا اي حاجه عشان تراجع اذكارك اول باول بعد كده اما ان انت تقعد لغايه الشروق وقت الشروق بالظبط وتروح البيت تصلي الضحى في البيت او ان انت تصليه في المسجد لو يعني عندك وقت طيب تروح البيت اول ما تروح ابتدي امسك وردك في القران اقرا لك حاجه بسيطه قوي ونام ساعة مثلا أو ساعتين على حسب شغل كل واحد لا الناس اللي هتخرج على كلياتها أو على شغلها يبقى ليهم الوضع الفرازي اللي مش مرتبط بهذا الأمر يبقى الوقت ده يبتدي يزود فيه في ورد القرآن ماشي هتنام لك ساعة ولا حاجة خدوا بالكم بقى النوم في رمضان لازم ناخد فيه نيات مختلفة أصل لازم أقصر النوم شوية عايزك على طول في لسانك اللهم اشفني من النوم باليسير اللهم اشفني من النوم باليسير نوم قليل يا رب وبارك لي فيه واعمل زي ما سيدنا معاذ كان بيقول إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي والله فعلا رمضان بس اللي الواحد بيحس فيه المعاني دي تلاقي نفسك عشان في برنامج قد كده في دماغك وعايز تعمل وعايز تعمل وعايز تعمل فتبتدي بس يا رب الواحد بس عشان يعرف يصلب طوله بالليل في الصلاة عشان بس الواحد يعرف يقضي اليوم ده في الصيام ايوه هو المعنى ده بتاع ايه ان انت فعلا مهدف يومك في طاعة الرحمن هو كده بتستعين بالنوم على طاعة ربنا سبحانه وتعالى خلاص هننام ونبتدي نتوجه بقى كل واحد لشغله اهم حاجة في طريق الشغل وانت بتشتغل وظيفة الذكر الذكر علشان الغفلة عشان الدنيا عشان التلاهي لسانك لا يفطر من ذكر الله استغفار كتير طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا من سره أن تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار يبقى استغفار وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والحبيبتان بقى كل يوم تتحبب لربنا شوية بالحبيبتان وتقول له حبتني زي ما قلت لكم في درس المحبة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ها حبتني يا رب انت بتحبهم انا نفسي تحبني عشان انا بحب اللي انت بتحبه انت في الشغل بقى مشكلة المشاكل يبتدي يقول لك يا شيخ الوقت بيضيع والشغل والوقت يا عم ما الشغل ده كله في ميزان حسناتك لو نويت فيه نية صح قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين عايز الشغلنا يبقى في طاعة ربنا ان انت خرجت فعلا عشان اليد العليا خير من اليد السفلى علشان لا تتكفف الناس فانت عشان ما تمدش ايدك بتسعى في قضاء حاجة من حوائج المسلم ان انت لما ربنا سبحانه وتعالى يبقى معطيك المال فتقدر النهاردة تسد عن مسلم جوعته تساعد في تفطير تساعد في كذا المال ده في نفس الوقت وفي في امرأتك صدقة اللي انت بتحطه في فم زوجتك واولادك الطعام اللي انت بتجيبهم لهم ده صدقة من الصدقات بس احنا مش محتسبين احنا عايشين الدنيا عشان الدنيا احنا عايشين هي كده روتين وبنعيشه فعشان كده ما بتلاقيش قلبك وعشان كده كل حاجة بتتشقلب عشان كده انا عايز السنة دي وانت رايح مهم قوي رايح تشتغل ليه انا بقول الاخلاص دايما 30 ثانية ها رايح تعمل ايه رايح اجيب فلوس جيب فلوس ليه يعني يعني جيب فلوس عشان نمشي الامور عشان هي في البيت تقول لازم تجيب فلوس فلازم اجيب فلوس سمعا وطاعة لا انت رايح بنية لازم تبقى نيتك واضحة نيتك كده ان ربنا امرك بالسعي فانت بتسعى في طلب الرزق لان ربنا امرك بذلك ليس الا تتوكل على الله عز وجل لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا خلاص ادي وقت الشغل هيبقى في طاعة ربنا في كل وقت فراغ فيه تبقى وردك من القرآن والذكر عايزين بقى نخفف الكلام في رمضان الله يكرمكم قال صلى الله عليه وسلم من صمت نجا وقال لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه اقفل بقى من حفظ سمعه وبصره ولسانه هو ده اللي هيبقى الحاصل على جائزة رمضان السنة دي هي دي الجائزة التقديرية هي دي فبعد كده وقت الشغل ترجع يكون تخللها صلاة الظهر احنا قلنا ان احنا هتبقى صلينا الضحى اما ان انت هتبقى صليتها قبل ما تنزل الشغل ولما هتصليها هتصليها اربع ركعات مفيش ضحى في رمضان ركعتين رمضان شغالين بالعالي على طول ربنا قال في الحديث القدسي عبدي صلي إلي أربع ركعات أول النهار أكفك آخره فاحنا عايزين كده وصلاة الضحى دي صلاة الأوابين وصلاة الضحى دي صدقة على كل مفصل من مفاصلك 360 مفصل عايز يحسن من كده يبقى الضحى أربع ركعات ما فيهاش ديسكاونت خالص هو كده لو كده هيجي بقى معانا وقت الظهر سنة الظهر ايه أربعة وأربعة ما احنا رمضان بنجيب أحسن حاجة أحلى رمضان في حياتنا لازم يبقى أحلى حاجة وأعظم الأعمال قال صلى الله عليه وسلم من صلى قبل الظهر أربعا وبعد الظهر أربعا حرمه الله على النار يبقى سبب كمان للعتق من النار أدينا بنزود في أسباب العتق علشان خاطر يبقى بإذن الله بإذن الله عتقاء هذا العام ماشي بعد كده لو رجعت البيت وفي متسع من الوقت تنام لك ساعة ولا حاجة على حسب وقتك بحيث ان هي وقت القيلولة ده وتبقى تصحى على العصر مع العصر تروح تأدي صلاة العصر وعندك حاجة من اتنين النبي صلى الله عليه وسلم أخبر انه لأن أجلس مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر لغاية المغرب خير من أن أعتق أربعة فخير من أن أعتق دي سبب من أسباب العتق إن أنت تعتكف بين العصر والمغرب في المسجد واحد تاني تفطير الصائمين بقى عايزين بقى الشنط وتقف في الشارع وكياس البلح وتفطر الناس واحد واحد وتجهز انت بقى حتى تجيب لك كده مثلا طن من البلح ولا حاجة عشان عايزين حاجة جامدة قوي يعني تجيب كمية كبيرة جدا توزعها وكل واحد انت هتفطره ولو بشق تمرة اتق النار ولو بشق تمرة ان شاء الله ولو بتمرة يبقى اخدت ايه ثواب تمام كده ده بين الايه بين العصر والمغرب عايزين قبل المغرب بقى على طول مباشرة لو انت في الشارع وبتفطر لسانك شغال في اذكار المساء وفي نفس الوقت مع لحظة الافطار دعاء نوحد الدعاء بكذا حاجة واحد ان ربنا يعتق رقابنا كلنا من النار ولو ما حدش منكم ده عالي تبقى ليلتكم تمام التمام يعني دي وصية بقى كل واحد يدعي لأخيه بظهر الغيب علشان ولك بمثل فما تنسونيش وانا مش هنساك يبقى ندعي بالعتق رقم واحد اتنين قلنا الفردوس الأعلى ان ان شاء الله ربنا يبلغنا ويكتبنا كلنا في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا العام بعد كده هتصلي المغرب بعد ما تكون قلت أذكارك والأذكار الوردة في الإفطار ودخلت صليت لك ركعتين ولا حاجة لو تسعى الوقت تفطر سريعا وتصلي المغرب وتعود إلى بيتك تفطر مع أهل البيت بعد كده ممكن تستريح لك بقى شوية عارف الوجبة بتبقى دسمة والشغل بيبقى تقيل فيعني تاكل لك حاجة خفيفة علشان تعرف تصلي القيام أصلا وتذهب تصلي القيام لابد أن تصلي خلف إمام حتى ينتهي حتى ينصرف صلي معاه لغاية ما يوتر طب يا شيخ أنا عايز أصلي في الليل ينفع ينفع على قول جمهور العلماء على قول الجمهور يجوز أن يصلي العبد بعد الوتر لكن لا يوتر مرة أخرى ويبقى خلاف الأولى الأولى النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم وترا عندك حل من اثنين يا اما تصلي وتوتر معاه لغايه الاخر ومفيش اي مشكله وتروح تصلي تهجد في اي حته طب لو هم دول اوتروا يبقى انت ما توترش معاهم يا إما تروح أنت جاي في الوتر تجعله شفعا تصلي بعده ركعة وتبقى تصلي بقى توتر في المكان اللي أنت هتتهجد فيه عايز التهجد يبقى مرة في مسجد ومرة لوحدك من دلوقتي علشان مهم قوي أنا عايز الصلاة اللي تخلو فيها بينك وبين ربنا صلاة خالية النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة العبد حيث لا يراه الناس بخمس وعشرين ضعفا خمسة وعشرين ضعف من الصلاة التي يصليها حيث يراه الناس فالصلاة اللي بيراها الناس دي اللي هي صلاة زي التراويح وزي كذا أنا عايزك تروح تصلي لك ركعتين في البيت وانت قافل وداخل قايل لهم أنا نايم تقفل انت وتروح انت داخل مصلي لك ركعتين ولو خفاف دول يتكتبوا يتضربوا في 25 ركعتين ب 50 ركعة يعني ايه رأيك قاعد اغششك للصبح النهارده عايز نية حلوة قوي وانت خارج تصلي العشاء والتراويح قلنا كل ما تروح تصلي فرض بتنوي ايه حج المرة دي حجة وعمرة ايه رأيك حجة وعمرة الصبح قاعد انت لغاية شروق الشمس كده من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله إلى طلوع الشمس كتبت له إيه حجة وعمرة تامة تامة أنا عندي حجة وعمرة تامة تامة تانيين وفي رمضان تخرج لأداء صلاة العشاء حجة ولا لا احنا لسه قايلين الحديث اللي يخرج يذهب لصلاة الفريضة كتبت له حجة قال النبي ايه بقى ومن خرج الى صلاة نافلة كان كأجر عمره وانا خارج اصلي فرض نافلة يبقى حجة وعمرة أي خدمة تفشيشة كمان آخر تمام دي حجة وعمرة كمان أهو مفيش أحلى من كده بقى يبقى ساعة ما تبقى خارج تبقى ناوي الإيه النية دي مهمة أنا قلت لكم في الأول رمضان السنة دي يبقى أحلى رمضان في حياتي بالتجارة بالنيات تحصل كل اللي انت بقى نفسك تحصله ده كله خلاص كده اليوم يبقى هتصلي التراويح ترجع ممكن تريح شوية أو تقرأ وردك من القرآن وتروح اللي ما بيشوف له حاجة برنامج ديني ولا بيقرأ له كتاب ولا أي حاجة يستجم شوية ويبتدي يروح يصلي التهجد أو بيصليه بينه وبين نفسه وبعد كده إلى نفس الوقت بقى قبل الفجر يعيد الأمر كذلك كده ده اليوم بشكل عام عايز العشرة الأوائل العشرة الأوائل يبقوا سباق في الطاعات والعشرة التانيين السنة اللي فاتت أنا كنت مسميهم أثبت أحد أثبت أحد خليك ثابت عشان أنا عارف العشرة أيام التانيين بيحصل فيهم إيه ويبتدي بقى الفطور يجي والعملية تريح وخلاص فعشان كده اثبت يبقى شعارنا في العشرة الأواسط هيبقوا الثبات على الطاعات يبقى سباق وثبات ولينا بقى شغل تاني في العشرة الأواخر ده ليهم شغل آخر السنة دي إن شاء الله كلنا بنية خالصة بعزيمة أكيدة هيبقى رمضان السنة دي أحلى رمضان بإذن الله في حياتنا كلنا بالله عليكم كل واحد النهاردة الكلام ده يحفره في وجدانه ويحط قدامه البرنامج ده ويعاهد ربنا انه لن يلدغ من جحر مرتين ان خلاص ما بقاش الموضوع يستحمل مرات تانية المرة دي لا الشعار ايه المرة دي لا خلاص لن يسبقني الى الله احد لأرين الله ما أصنع أيظن أصحاب محمد أن يستأثروا به دوننا والله لنزاحمنهم عليه عايز الروح دي يا شباب ندخل بها رمضان السنة دي بإذن الله ربنا يكتبنا جميعا في عتقائه من النار ويغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر ويرزقنا إن شاء الله رفقة النبي محمد في الفردوس الأعلى أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم